أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البال توك أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا حوار الحق يشرفنا اليوم تواجد جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا وسبونا اهلا بيك مرحبا
سوف نمكث الساعة القادمة سويا في حوار بناء هو حوار الحق حوار الدلائل والبراهين الثابتة ونسأل الله قبل ذلك أن يرينا إرادته فينا وفي كل شخص منا يتجلى اسمه وقبل أن نبدأ البرنامج سوف يقودنا جناب القمص في الصلاة كالمعتاد امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من خلقت الانسان خلقت ادم وقلت لا يحسن ان يكون ادم وحده فصنعت من جسده شريكه حياه لكي يعيش في كنف محبتك خلقتها من الضلع لا من الاقدام حتى تكون مساويه له في المقام شكرا ليك يا رب لانه مكتوب ليس الرجل من دون المراه ولا المراه من دون الرجل في الرب شكرا ليك يا رب من اجل المحبه التي غمرتنا بها رجالا ونساء ذكورا واناث الكل عندك في مقام سام وعال باركنا للاد يا رب رجال ونساء شباب وشبان الذين نحضر الان في محضرك المقدس لتباركنا بكل بركه روحيه ولتشملنا بعطفك وحنانك ولتشرق بنور نعمتك على عقولنا وقلوبنا فنتلامس مع شخصك العزيز المبارك لك كل المجد والكرامه من الان والى الابد امين
آمين آه، اختبارات الرب كثيرة كثيرون هم من اختبروا الرب وكثيرون من اختبروا الرب في حياتهم اليوم أيضا ومن المغرب الشقيق معنا الأخ منيف الأخ منيف قد سمعته قبلا وهو من الذين قد فعلوا شيئا جدير بالذكر وهو ترجمة القرآن إلى اللهجة المغربية فلنستمع فلنستمع إلى اختباره مع الرب وكيف اختبر الرب في حياته امين أدمن الرب يبارك حياتك من فضلك اديله الميكروفون امين
شكرا جزيلا يا احمد آه، اتفضل منيف وانا كمان مبسوطه اسمع اختبارك اتفضل معاك المايك
شكرا يا كل الإخوة والأخوات الموجودون في الغرفة شكرا آه، جناب القمص آه، الأب زكريا شكرا لكل العاملين على هذا البرنامج آه، وكل المستمعين آه، بالنسبة لاختباري سأحاول تلخيصه في آه، الوقت المحدد لي رغم أنه طويل وطويل جدا أنا ابن أسرة مسلمة أبي فقيه وإمام لمسجد آه، أنا مغربي طبعا تربيت كمسلم في عائلة مسلمة ومحافظة آه، تعلمت القرآن منذ الصغر تعلمت الفرائض آه، والصلاة والصوم وكل ما إلى ذلك قضيت معظم طفولتي في المسجد آه، وتعلمت حتى أدق التفاصيل لا بالنسبة للوضوء ولا ن- بالنسبة للصلاة ولا بالنسبة لأي شيء حتى النوافل والصغائر إلى أصغر أصغر التفاصيل تعلمتها آه، أبي كان حريصا على تعليم الأحاديث وتعليم آه، كل مواضيع آه، الدين الإسلامي آه، بشتى آه، مواضيعه آه، كبرت على هذا حتى آه، يعني سن آه، 13 سنة و14 سنة بعد ذلك آه، كانت لي فرصة ذات يوم أن أستمع إلى إذاعة آه، مسيحية من مونتي كارلو تب- تبعت آه، أمواجها آه، وكان الموضوع حول المسيح وما شد ذهني هو أن آه، الموضوع لم يكن كما عهدناه يعني كمسلمين آه، لم أسمع عن المسيح أنه عيسى وأنه آه، المرفوع إلى السماء بل سمعت أمور أخرى كانت هذه ثاني مرة أسمع فيها كلمة يسوع أنا لم أتعود سماع كلمة يسوع فاسترعى انتباهي البرنامج وبعد ذلك كنت غاضبا وبعثت رسالة سب وشتم ولعن إلى آه، إدارة البرنامج أقول فيها كل الآيات القرآنية التي تعلمتها من لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة آه، إلى آخره وما قتلوه وما صلبوه كل الآيات عرفت آه، قلتها ل- لهم في هذه الرسالة وقلت هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بعد ذلك قلت في نفسي آه، لأعطي الفرصة أنا كمسلم أنظر يعني لما فكرت مع نفسي وجدت أن كانت لدي أسئلة كثيرة عن الإسلام لكن لم أستطع البوح بها لأسباب عديدة منها أولا أن كل سؤال آه، في ذات الله أو في آه، رسوله محمد سيكون آه، تجديفا على الله وسيكون كفرا ووسوسة من الشيطان فكنت أستعيد بالله من الشيطان كلما جاءتني أفكار وأسئلة لأني كنت أعرف آه، السيرة النبوية وأعرف القرآن لكن لم أكن أجرؤ على السؤال فلما عرفت أن هناك المسيحية وهناك آه، المسيح وهناك أفكار أخرى تخالفني وتخالف ما تعلمته كانت هذه فرصة فأرسلت رسالة اعتذار وابتدأت المراسلة كانت المراسلة أخذت مني أربع سنوات من الدراسة والمقارنة بين الإسلام والمسيحية وللأسف آه، يعني آه، للأسف الشديد وجدت أن علماءنا علماء الإسلام قد خانونا في كثير من المواضيع لخصوا لنا التعاليم المسيحية في أكاذيب لخصوا لنا كل ما يعتقد به المسيحيون في مجرد آه، آه، كلمات لا تفيد ولا تغني من جوع فكان أولها أن قصة الصلب بكل حمولتها وبكل آه، ما تعنيه من معاني روحية وتاريخية إلى آخره اختصرت في آية قصيرة وقصيرة جدا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دون تفاصيل دون أدنى دليل على آه، على صحة هذا الادعاء ففوجئت فوجئت بأن المسيحية ليست كما قيل لنا وليست كما علمنا وبعد ذلك آه، صار آه، صارت الأسئلة تأتي إلى ذهني من كل جانب واستيقظت الأسئلة القديمة التي دفنتها بد- ب- بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعاذة من الشيطان ومن الأفكار ومن الوسوسة فقامت كلها دفعة واحدة مع السؤال ماذا لو كان المسيح هو الحق وماذا لو كان يسوع هو الحق فوجئت أيضا بحياة سيد المسيح هي التي أثرت في أكثر أثر حياته الطاهرة النقية تعاليمه السامية عن المحبة عن ال- المعاملة للناس عن التضحية عن السلم عن كل الأشياء حياته الطاهرة التي شفى فيها الناس وعلم علمنا فيها الكثير من الأشياء مقارنة بين حياة آه، آه، محمد كنبي كما كان يفترض فيه وجدت أنه لا علاقة لهذا بذاك ففوجئت وكانت الصدمة وصدمت في آه، أعز الأشياء إلى قلبي آنذاك ألا هو وهو ديني وبكيت الليالي وسهرت آه، الليالي كثيرا وتعذبت لا مع نفسي ولا مع أهلي ولا مع أصدقائي ولا مع مجتمعي وبعد ذلك قلت أنه لابد أن أعلن إيماني بعدما توصلت إلى الحقيقة أن المسيح حق وأن كل ما قيل لنا هو كذب وما علينا إلا أن نقبل هذه الحقيقة ونكون إلى جانبها بل ونبشر بها ونعلنها علانية للملأ آه، آه، قلت آه، قال أحد ال- ال- الذي قدمني أن أنا في طور ترجمة القرآن للدارجة المغربية لم أكمله بعد لكن إحدى الأشياء التي تجعلنا كمسلمين لا نفكر هي تلك الهالة من القداسة التي نحيطها بمحمد وبالقرآن وبالأحاديث لو نزعنا تلك الهالة وانتقدنا محمد كإنسان وسألنا كل الأسئلة التي يمكن أن نسألها عن مجرد إنسان عادي لك- لانفتحت أعيننا ولرأينا الحقيقة من بين هذه الأشياء أن القرآن مغلف بهالة من اللغة الفصيحة القديمة التي لم يعد يفهمها شخص هنا ونقول أنه معجز في أدبه ومعجز في بلاغته وفصاحته مع أنه قد حوى الكثير من العيوب الأدبية أذكر على سبيل المثال التكرار مثلا وهو عيب أدبي أه، لو ترجمناه إلى الدارجة المغربية لصار مضحكا ولانتزعت انتزعت منه تلك القداسة أعطي مثال بسيط جدا حتى لا أطيل عليكم سورة التين مثلا وهي والتين والزيتون وطور سنين إلى آخر الآيات ستبدو بالدارجة المغربية كالآتي وحق الكرموس والزيتونة وحق جبل سينا وهي بالدارجة المغربية بالعامية المغربية تبدو مضحكة جدا وتنزع هالة الإعجاز عن القرآن آه، لكم المايك وشكرا لإعطاء هذه الفرصة لمشاركتكم جميعا اختباري آه، في الرب يسوع المسيح شكرا لكم تفضلوا المايك شكرا أخي الحبيب الرب يبارك حياتك كلمات تعذية كثيرة أن تأتي كل الشعوب إلى رب المجد يسوع المسيح سنستمع الآن إلى جناب القمص زكريا بطرس في تعليق على اختبار حضرتك تفضل أتسابونا آه، أول مرة أسمع اختبارك يا أخ منيف في الحقيقة واختبار آه، فعلا آه، له أبعاد ومعانيه ف يعني نشأة دينية عميقة ومتأسسة على الإسلام وتعاليمه يعني المفروض انك انت تطلع تاخد مكانة ابوك وتبقى امام المسجد بداله آه، لكن آه، الله ابتدى يضع في طريقك اشياء كثيره كما هو واضح من اختبارك آه، واحد الاسئله لان ربنا مدينا عقول والعقل لازم يفكر على راي ديكارت انا اشك فانا افكر اذا فانا موجود الذي لا يشك ولا يفكر فليس بانسان وليس له وجود ممكن يكون حيوان لأن الإنسان هو حيوان عاقل فلما تنتزع منه ميزة العقل والتفكير فأصبح حيوان والكتاب المقدس قالها صريحة إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد فنشكر الله من أجل ميزة العقل والأسئلة اللي أنت ابتديت تفكر فيها وفي نفس الوقت ربنا جه حاطط لك في الطريق اذاعه مونت كارلو علشان خاطر تفتح لك طاقه جديده ورؤيه جديده وفكر حر جديد وبديت آه، تقارن بين تعاليم المسيحيه وتعاليم الاسلام وده من حق كل انسان بيفكر ويشوف السلام والمحبه والنعمه والقداسه والطهاره الى جوار العكس تماما في الاسلام. آه، حته مهمه قوي سؤالك لو كان المسيح حق هيكون نتيجه الناس اللي مش مؤمنه بيه ايه؟ دي حته. لكن في بعض الناس يقول لك إيه، طب انا امسك العصايه من النص. ما احنا بنؤمن بعيسى كنبي ونؤمن بمحمد. مش دي العصايه من النص. ولا حتى حصلت من الطرف. لان المسيح مش مجرد نبي. ده الله الذي ظهر في الجسد لاجل الفداء والذي قال سياتي بعد انبياء كذب كثيرون فما فيش عصا ولا نص. آه، حلو خالص انك انت ب- بتتك على حته مهمه وجميله جدا وهي ازاله الهاله الوهميه المغلف بها القران ومغلف بها نبي الاسلام ومغلف بها الاحاديث. سقطت الاحاديث في نظر الكثيرين وايضا محمد بكل تصرفاته واعماله اتشالت الهاله عشان ينظروا اليه كانسان عادي ما هواش مغلف بهاله واللي يغلط في حقه يجراله يجراله وحاجه جميله جدا انك انت اديتنا المثل بتاع ترجمه والتين والزيتون وطول السنين. شكرا جزيلا ونرجو ان الرب يعمل بيك لمجد اسمه وايضا يستخدم كلماتك هذه لخلاص الكثيرين امين آمين آمين يا أتسابون آه، أختي المسلمة أخي المسلم شنهفوا أذانكم فالآن موضوع حلقة اليوم مكانة المرأة في الإسلام مركز المرأة في الإسلام سيحدثنا عن هذا الموضوع جناب القمص زكريا بطرس تفضل أتسابون شكرا جزيلا حبيبي سلام لكم أيما أحباء وأينما كنتم ووقتما أنتم آه، حديث النهاردة حديث حساس جدا وأرجو أن لا يؤخذ على محمل التعدي والتحدي والإهانة ولكن على مائدة البحث نتطرح آه، المرأة المرأة والحقيقة الحقيقة المرأة في الإسلام وصمة عار وصمة عار للإسلام الحديث عن المرأة آه، قبل ما أخش على الإسلام وأقول اللي فيه أنا عايز أتكلم عن المرأة في المسيحية باختصار يعني المرأة في المسيحية خلقت من جنب الرجل لم تخلق من رأسه فتسود عليه ولم تخلق من أخمص قدميه لكي يسود عليها لكن الله في حكمته خد ضلع من النص وخلقه امرأة تكمله وشريكا ليه ما يستغناش عنها يا ما تستغناش عنه اتحاد صميمي فقيمة المرأة من قيمة الرجل والكتاب المقدس أيضا يقول ليست المرأة أفضل من الرجل ولا الرجل أفضل من المرأة قالها بالتعبير الكتابي ليست المرأة من دون الرجل وليس الرجل من دون المرأة لكن الكل متساوي في الرب وفي المسيح دي منزلة المرأة الشريفة ولذلك يقول للرجل لا يتزوج بأكثر من امرأة لأن دي العدالة ياخد واحدة بس مش أكتر أما في الإسلام فدعوني أطرح هذه القراءات والابحاث كما وجدتها واللي بعجب له جدا ان بيبقى فيه ناس بيضحكوا عليهم من الاجنبيات وما بيقولوا لهمش حقيقه الكلام ده تلاقي اجنبيه ومحجبه ايه اعتنقت الاسلام طب انت اعتنقت الاسلام فاهمه ايه في الاسلام فاهمه دور المراه بالذات يعني ايه في الاسلام علشان كده انا بقول للسامعين ومعانا اجانب برضو وهيتفرج على الكلام ده اجانب حيث نترجم هذه الامور الى اللغه آه اللغات الحيه علشان كل واحده تقدر تسمع وتشوف قبل ما تاخد القرار انا عندي 14 حاجه عايز اقولها عن المراه هحكيهم الاول ال 14 اسماء وعناوين لكن بعد كده هاخدهم واحده واحده على قد الوقت ما يتسع بتوثيقها من القران ومن الاحاديث. اولا زواج الرجل من اربعه وما ملكت ايمانه. المراه في الاسلام مرتبطه بالرجل فقط ولا تستطيع ان تعدد ازواج ولا أن يكون لها ملك يمين اثنين المرأة نصف الرجل في الميراث وفي الشهادة حظ الرجل مثل حظ الأنثيين سواء تشهد أو سواء تورث ترث ثلاثة رآهم رآهن محمد أكثر أهل النار من النساء قال محمد عنهن انهن ناقصات عقل وناقصات دين قال محمد ان المراه شؤم وقال محمد ان المراه تنجس الانسان كالكلب والحمار وقال محمد ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان يا ساتر يا رب وقال أن المرأة كالنعجة والشاه والكلام تاني أنا مش هقوله دلوقتي تسعة لا يلزم الزوج بكفانها لأن قد ماتت ولم يعد يتمتع بها بعد فما يكفنهاش ما يلتزمش بكفنها للرجل حق الزواج إلى وقت محدود بما يسمى زواج المتعة عشر دقايق ربع ساعة نص ساعة زواج المتعة للرجل هذا الحق في المتعة من النساء الرجل إذا طلق امرأته بالثلاثة لازم يذلها ويوديها عند راجل تاني علشان يحللها له يبقى هو اللي غلط وهي اللي تتحمل الذنب محمد نال ميزات كثيرة إن أي امرأة تقدر توهب نفسها ليه المرأة في الإسلام مفروض عليها الحجاب وليس على الرجل المرأة ليس لها نصيب في الجنة من الحور في حين أن الرجل له أنصبة من الحوريات يبلغ عددهم إلى 343 ألف حرية في الجنة هذه رؤوس عناوين فدعونا نوثق كل واحدة من هذه وتشوف المرأة مسكينة المرأة دمية للرجل المرأة مجرد موجودة سلعة للرجل المرأة مخلوقة علشان خاطر في الإسلام عشان متعة الرجل لا أكثر ولا أقل تعالوا نقرأ شوية حاجات أحبائي من اللي تكسف وعايز كل امرأة مسلمة تفكر في الكلام ده وتشوفه وهي مسكينة قبل بنصيبها وخلاص يا حرام يا حرام أين هذا من حقوق الإنسان شوف يا عزيزي حديث في صحيح البخاري باب الحيض انا مش عارف بيحطوا الكلام ده ازاي بسهوله في الكتب دي مش عارف يلا حديث 304 عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فاني اريتكن أكثر أهل النار يا خبر فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل وناقصات دين ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ناقصات عقل وناقصات دين بتلعب بلب الرجل الحازم طب ويتلعب بلبه ليه لو كان حازم شايف شايف القاء التهمه على المراه طب وهو عقله كان فين عشان يتلعب بلبه طب وهو ضعيف للدرجه ديت ان امراه تلعب بلبه وتقول حازم حاجه قلب للمعايير وللموازين لو كان رجل حازم ومليان نعمة وقوة من الله ما يوسف يوسف كان رجل حازم مشاب وأرادت امرأة سيده أنها تسقطه في الخطية فرفض وتركها وخرج عريانا يبقى بس هو عايز يلقي كل التبعة على النساء عارفين هو كان بيرمي كل التبع على النساء ويستخدم المرأة ك كدمية وكسلعة وكلعبة للرجل ليه؟ عشان هو أصله يهم الرجالة الرجالة دول اللي هيحاربوا في الجيش بتاعه الرجالة دول اللي هيكونوا ويؤسسوا ليه الدولة مش هيحارب الستات هيحارب بالرجال فكان بيديهم كل اللي في نفسهم عايز تتجوز يا ابني اه واحدة واثنين وثلاثة وأربعة آه طيب ثم نرى حديث آخر نبوي في صحيح البخاري كتاب ألف لام نون كاف ألف ح أنا بحب شعر الكلمة دي حديث 5094 عن ابن عمر قال ذكروا الشؤم عند النبي فقال النبي إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس تاني المرأة هي الشؤم المرأة هي الشؤم شيء غريب قوي ان النظرة الى المرأة تكون بهذه الصورة آه، إن- اللي هي شؤم وناقصة عقل وناقصة دين فاضل ايه فاضل ايه ثم هناك ايضا حديث في صحيح البخاري باب الصلاة حديث 514 عن عائشة انه ذكر عندها ما يقطع الصلاة ايه اللي بيقطع الصلاة قال النبي الكلب والحمار والمرأة كلب والحمار والمرأة يعني تتساوى المرأة بالكلب والحمار عارفين قالت ايه عائشة فقالت عائشة شبهتمونا بالحمير والكلاب دي شهدت فهمت اللي هو المقصود بهذا الكلاب كلام كلام صعب جدا ده غير كده كمان من الاحاديث اللي احنا المواضيع اللي احنا قلناها في صحيح مسلم كتاب برضه ألف لام نون كاف ألف ح برضه مش هنطقها حديث 1403 عن جابر أن رسول الله رأى الم- رأى امرأة امرأة امرأة فأعجبته يعني اشتهاها فأتى امرأته زينب راح آه، فض نفسه مع زينب وهي تشتغل فقضى حاجته يا دي الخيبة ده بيعتبروه في الغرب ده كلام اغتصاب حتى ولو كانت آه، مراته يعني لكن ده النبي ثم خرج إلى أصحابه رايق بقى وفايق فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان يا راجل حرام عليك طب خليه شيطان وبيمر طب انت مالك ومال الشيطان ما تغض الطرف عنه لا لازم آه، يملئ قلبه بها وبعدين شيء غريب قوي يعني اسقاط الخطأ كله على المرأة هي السبب في كل هذه البلاوي علق على هذا كلام الإمام النووي في شرح آه، صحيح مسلم جزء 5 صفحة 150 وقال معنى هذا الكلام الإشارة إلى الهوى ونداء الفتنة بها فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له يا طب والراجل لما يبقى زي زي الذئب الكاسر والثعلب المكار ليسقط النساء في حبائله ما يتقالش عليه شيطان ليه ما هو الشيطان ممكن يستخدم الرجل وممكن يستخدم المرأة فليه بس السكينة بتبقى حوضة بتاعة الحق وتبقى المرأة هي الضحية في المجتمع الإسلامي عشان كده بيحجبوها عشان ما يبانش منها أي حاجة وعشان تظهر زي العفريت ما بتلبس اسود في اسود فعشان خاطر يقولوا المرأة زي الشيطان اه شيطان اهي ومسكينة المرأة المسلمة تلبس زي العفاريت من غير ما تعرف هم بيلبسوها الزي ده ليه لأنه معتبرينها انها شيطانة فبيلبسوها زي الشياطين شيطان الإخفة كده يا حرام يا حرام على المرأة المسلمة ونصيبها في هذا المجتمع في تفسير القرطبي لسورة صاد آية 23 يقول كده يكنى عن المرأة بالنعجة والشاه ده تفسير قرآن يكنى عن المرأة بالنعجة والشاه لما هي عليه من السكون والعجز وضعف الجانب يعني الناس المؤدبة والإنسانة المهذبة يتقال عليها زي النعجة امال عايزها تبقى بقى لو فتحت واتكلمت بقت شيطان ولو سكتت واتأدبت بقت نعجة طب هتروح منكم فين يعني تعمل ايه مصيبتها انها اتولدت مرأة شيء غريب الشأن قوي حاجة غريبة لا ويقول لك كمان ايه ويقنع عنها بالبقرة يقنع عنها بالبقرة والناقة وعارف ليه السبب يقول لك لأن الكل واحد يخجل الكلب يخجل الكلب اه لأن الكل مركوب ادي الخيبة على كده ما دي كرامة المرأة برضه يا رجالة ما دي كرامة المرأة يا ناس ده كلام يتقال برضه من فم أنبياء يا رب ارحم يا رب ارحم وأكتر من هذا شوف بقى عن حقوق المرأة وواجبات الزوج شوف بقى في سنن ابن ماجه كتاب ألف نون كاف ألف ح باب حق المرأة على الزوج حديث 2456 عن حكيم ابن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل النبي ما حق المرأة على الزوج قال شوف الحقوق بقى أن يطعمها إذا طعم يعني تاكل لما هو ياكل وأن يكسوها إذا اكتسى ولما يجيبه لنفسه لبس يبقى يجيب لها لبس ولا يضرب الوجه ما ليه لا ممكن يضربها في أي حتة تاني لكن مش الوجه وفي سورة النساء آية 34 يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض قوامون عليهم يعني الرجال أقوى من النساء يقول واللاتي تخافون نشوزهن اللي تخافوا انها فاعظوهن طب عندك حاجه جميله قوي ادي وعظ ها واهجروهن في المضاجع ليه عقاب ايوه مش كده وبس واضربوهن ده قرآن في سورة النساء 34 اضربوهن وتحضرنا الذاكرة بالإمام بتاع الجامع اللي في أسبانيا اللي طلع كتاب بينصح المسلمين في أسبانيا أنهم ينفذوا القرآن بس بطريقة مودرن فكاتب لهم يعني اضربوهم بس ما تخليش الضرب بتاعكم يبان على جتتهم يعني بعصاية رفيعة كده بخرزانة وفي حتت ما يبانش فيها عشان خاطر ما يشتكوكمش وعفقوا الكتاب وتقدم للمحاكمة وخد عقوبة سجن عشان ينفذ القرآن القرآن بيحاكم يا أحبائي الآن في هذه المحاكم اضربوهن يضرب مراته حاجات غريبة الشأن والست بتقبل كل هذا الكلام يقول لك ايه في كتاب الفقه الحنبلي صفحة 417 للزوج الحق في أن يضرب زوجته ضربا غير المبرح والضرب غير المبرح هو أنه يضربها عشرة أصوات كربات عشرة يبقى ضرب غير مبرح يا رب أي يا رب المرأة مهانة إلى هذه الدرجة في الإسلام مسكينة وغلبانة بتعمل إيه كانت مسكينة وغلبانة لكن النهاردة لأن المرأة أصبح ليها كلمة وحق وشأن ورأي فما عادش تقبل الضرب فكأن القرآن لا يسري في كل زمان طيب حق تاني يقول لك ايه وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم طب والمراه تقدر تعمل كده لا طب ليه يقول لك اه علشان خاطر النسل الله طب ما تخلف من ده واحد وتخلف من ده واحد وتخلف من ده واحد و- وتكتر العمليه يعني مفيش حاجه فايه لا امور ملخبطه يعطي للرجل حقوق لا يعطيها للمرأة ازاي ده يكون مش خلقة ربنا الاتنين وان كان ما يقبلش على المرأة انها يكون لها زوج تاني وتالت ورابع وما ملكت ايمانها طب ازاي تقبل للرجل مش بني ادمة برضو عندها نفس لا شوف الكلام اللي جاي ده كلام غريب في منتهى الغرابة بص في كتاب الفقه الحنبلي صفحة 355 للزوج أن يمنع زوجته من حضور جنازة أبيها أو جنازة أمها ويمنعها من إرضاع ولدها من غيره الواد اللي خلفته من واحد غيره ما ترضعوش تحت زي ما يكون واحد عنده بقرة وما يطلعهاش للراجل اللي كان قبل كده ولا ترضع عيالها اللي عند الراجل اللي قبل كده حاجات غريبة أوي. طب بص الأدهب أو الأدهش في الروض المربع صفحة 125 وهذا الكتاب يدرس في جامعة الأزهر اسمه الروض المربع أن الزوج لا يلزمه كفن امرأته لما امرأته تموت ما يكفنهاش ليه يا عم شوف السبب الوجيه بقى بص انظروا وعوا اسمعوا وعوا اسمعوا وعوا شوف يقول لك لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وبموتها انقطع هذا الاستمتاع يبقى ملهاش حق عنده منتهى الغرابة واحد اللي عاش وياها 10 15 20 سنة مراته لما تموت ما يكفنهاش ليه؟ اصل هو كان بيكسيها وبيوكلها عشان المتعه استمتاع الجنسي فلما ماتت بقى هيستمتع بيها ازاي؟ روح بقى لابوك خليه يكسيكي يا ساتر يا رب على الشريعه واللي فيها بقى دي شريعه تليق ببشر يا جماعه شريعة طريق ببني أدمين محترمين مكرمين المرأة التي بذلت حياتها للرجل خدمة يبقى دي نهايتها لما تموت ما يكفنهاش قال ايه لأن ما عادش بيتمتع بيها يعني إذا الزواج هو زواج استمتاع والمرأة فعلا لمتعة الرجل فقط فحسب لا أكثر ولا أقل ومن هنا نستطيع أن نفهم زواج المتعة في حديث 4195 من مسند احمد احمد مش انت طبعا أشكر مسند ربنا احمد أشكر ربنا آه. عن عبد الله قال كنا مع النبي فقلنا يا رسول الله الا نستخصي نستخصي يعني يخصوا نفسهم يعني فنهانا ما اصل لو اتخصوا مش هيعرفوا يحاربوا ما ينفعوش فنهانا طب ويحل المشكله ازاي طيب هم بيقولوا كده عشان خاطر عايزين نسوان يقول لك فرخص لنا في ان ننكح آه، سوري متاسف ده انا قلت الكلمه القبيحه معلش رخص لنا في ان كذا كذا المراه بالثوب الى اجل يعني يقلع هدومه ولا ديت بقى الاجره ها ويعاشرها معاشره الازواج لمده ساعه مثلا او نص ساعه على قد هدومه يعني لو هدومه غاليه يبقى ليه وقت اكتر يعني ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم بقت المرأة من الطيبات اللي حلها وياخدها بفلوس يا نهار أبيض شوف يقول على هذا الزواج المتعة يقول إيه في صحيح مسلم كتاب بار ألف نون كاف ألف ح حديث 3479 وصحيح البخاري حديث 5173 عن جابر ابن عبد الله وسلمى ابن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله فقال إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء تصريح من النبي بالزنا يستمتعوا بالنساء وفي صحيح البخاري حديث 4559 عن عمران ابن حسين قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل ينزل قرآن يحرمه ولم ينهي عنها حتى مات يعني كان بيشجع الناس ان هم منين ما يلاقوا امراه يديها اي حاجه ويروح يعاشرها يعني صح يعني انا اسف اقول ان دي زي الدعاره المقننه والمحلله دعاره دعاره في صحيح مسلم كتاب برضو ألف نون كاف ألف حاء طلعين لنا فيه حديث 3481 قال عطاء ابن عبد الله قال عطاء قدم جابر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر استمتاع بالنساء البعض بيقولوا لا ده عمر لغاها وليكن عمر لغاها لكن لحد النهاردة الشيعة يؤمنون بها ما نزلت بها آية وما نزلتش آية تحرمها ولما يحرمها عمر عمر بيحرم آيات قرآنية وينسخ آيات قرآنية ما هو الشيعة عندهم حق وهل يحق ان الله يامر بدعاره مقننه ده مره واحد قال له ما معيش حاجه اديها قال له يا اخي اقرا لك ايه سوره قرانيه وخش عليها سوره قرانيه خش عليها يا اختي يا مستمع انا مش عارف انت قادره تسمعي الكلام ده ولا مش قادره تسمعيه ما هو ده قران وحديث اذا كنا الواحد بيخزى من قرايته وبيخزى من سماعه يبقى ازاي يقنن كشريعه يقال انها شريعه من نبي جاي من عند ربنا طيب شوفوا المراه في الاسلام في حديث البخاري رقم 3237 عن ابي هريره قال رسول الله اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح الملائكة مع الراجل ضد مراته ست تعبانة ست مش قادرة كانت شغالة طول النهار ست عندها أي ظروف فامتنعت لا زي بقى ده انت موجودة هنا عشان الحكاية دي بس فتلعنها الملائكة للصبح يا ناس يا جماعة ادوني عقلكم أفهم بيه افترضوا أن أنا فاهم غلط قولوا لي الصح إيه من فضلكم علق على ذلك الإمام العسقلاني في فتح الباري جزء 2 صفحة 2311 قائلا إن الله لم يترك شيئا من حقوق الرجل إلا جعل له من يقوم به فجعل حتى جعل ملائكته تلعن من اغضبه بمنع شهوه من شهواته ربنا بيساعد على الشهوه ده ربنا بيقمع الشهوه اقمع جسدي واستعبده الانسان اللي عرف ربنا يقول كده ويقدر ظروف الاخرين لكن لا ادم في نفوخه الحكايه يبقى يلعنها تلعنها الملائكه وممكن يضربها لأن ده يعتبر نشاز فيضربها وانظروا أيضا إلى هذا الآتي في حديث 5792 في صحيح البخاري عن عائشة جاءت امرأة رفاعة القرزي إلى النبي فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي يعني بالثلاثة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير بعضه يعني فوجدت انه ان ما معه الا مثل هدب الثوب كلام قليل الادب مش لازم افسره يعني فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعه لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ايه عسيلته كلام برضو قبيح ما فيش داعي ان انا اقوله يعني حاجات غريبة وأبو بكر جالس عنده وكان خالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال الولد ده خ- خالد ده ود ود حلو قوي قال يا أبا بكر ألا تنهي هذه المرأة عما تجهر به عند النبي يا عم أنت مالك ما بتفهمش هو مبسوط بالحاجات دي طب ايه ذنب المرأة ان جوزها يطلقها تل- بالتلاتة ام هي تروح عشان يبقى في محلل وترجع له تاني دي مهانة مهانة مهانة لحق المرأة وما بالكم بالنبي في حقه مع المرأة يقول له وامرأة في سورة الأحزاب خمسين وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن الكلمة القبيحة برضه خالصة لك من دون المؤمنين لكي يكون علي لكي لا يكون عليك حرج إباحة حرية ب- للكل ولم يمت الرسول إلا بعد أن أخذ تصريحا بأن يتزوج ما أراد زي ما قلنا في حلقة سابقة أختي المسلمة أشفق عليك في الإسلام من هذا المركز اللي مش قادر أوصفه إطلاقا لأن لو وصفته تبقى كلمة صعبة لكن تفكري في هذا الأمر وشوفي وشوف يا أخي المسلم طبعا أنت عاجبك إن مراتك تبقى كده لكن لو كنت إنسان حقاني وبتفكر بفكر ربنا وتشوف الكلام ده صح ولا غلط وتنظر إلى ما قاله المسيح للمرأة أن المرأة ليست من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة يحب كل واحد منكم امرأته كنفسه فرق كبير وشتان عشان نعرف إن كان الدين من السماء ولا دين من الأرض لإشباع رغبة الرجال الله يدينا عقل وفهم ومعرفة لكي نميز الغث من السمين أمين آمين شكرا وتسابونا ونرجو من الله ألا يسبب هذا عثرة لمن يسمع آه، أدمن الرب يبارك حياتك آه، تفضلي آه، هاتلنا السؤال الأول
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على الموضوع آه، اللي كتير من اخواتنا اخواتنا المسلمات ما بيعرفوش عنه كتير آه، ويعني ظريف ان هم يتعرفوا على قواعد آه، الاسلام في رايه في المرأة آه، Love TV 13 اتفضل معاك المايك
آه طيب شكرا آه آه تي في 9 ربي يبارك آه، حياتك ومرحبا مجددا ب آه، الأستاذ أحمد بهذا الموضوع الرائع ربي يبارك ونقبل حياتك.
بأيادي آه، أبونا الله زكريا يبارك فيك.
هناك أيضا آه، آه، سؤال يطرح آه، أو ليس سؤال وإنما آه، عبارة عن تبرير لتعدد الزواج في آه، الإسلام حيث أننا نسمع من الأحباء المسلمين آه، كثيرون آه، كثيرا ما يقولون أن سبب حكمة تعدد الزوجات آه، هو أن الله خلق الرجل آه، بطاقة جنسية أكثر مما للمرأة فتعدد الزوجات إذا يتناسب مع حاجة الرجل وقدراته فما المشكلة إذا يا أبونا إذا كان الله آه، فطر الإنسان أو خلقه بهذه القدرة الجنسية فلماذا لا يأخذ عدد زوجات يتناسب معها يعني مع هذه القدرة الجنسية شكرا آه.
والمايك معكم تعيش سؤال يبدو أنه وجيه منطقي لكن قالوا لنا العلماء والأطباء أن هذا محض افتراء وخدعوك فقالوا فللمرأة أيضا طاقتها والحاجة حكاية متوازنة وإلا إذا كان على المبادئ ديت فممكن المرأة برضو تطالب بأن تتزوج بأكثر من راجل رجل لحاجاتها الجنسية ورجل لحاجاتها المالية ورجل يفسحها ورجل يضحكها ومحتاجة برضه لتعدد رجال كل واحد يعني ياخد نصيب من وجانب يعني لأن المرأة لها احتياجات كتير المرأة ميزتها انها عايزة تقعد مع واحد يكلمها طول النهار 24 ساعة لحد ما يهننها نومة وتقوم تاني فبقى عايزه واحد داده وعايزه واحد يمشيها بره وعايزه واحد يفسحها وواحد يجيب لها فلوس وواحد يمزجها الكلام ده كلام منطق غير سليم والله عندما خلق الانسان خلقه متساوي وان كان في خطيه الله بيحط لها حدود وسمو ورفعه بالنعمه يسمو تقوى انت بالنعمه اما الشهوات الشبابيه فاهرب منها واتبع البر والتقوى والايمان والمحبه مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. علاج مع احتياجات الانسان باخطاء اخرى ليس من الله. السؤال الثاني لو سمحتوا.
آه، شكرا يا بونا شكرا يا احمد آه، Life KD 3 اتفضلي تقولي لنا السؤال اللي جالك
شكرا يا TV nine الحقيقه السؤال اللي جالي آه، سؤال بيتردد كتير جدا جدا من اخواننا المسلمين وفي انا ح- بحس كده انه في آه، عدم ثقه في النفس والسؤال بيقول لو ساوى الله سبحانه بين الرجل والمراه لطمعت في السيطره عليه ولن يكون رجلا بعد فمش عارفه راي قدسك ايه في السؤال اللي بيقولوه الاخوه او التبرير اللي بيقولوه آه، اخواتنا جميل المسلمين.
قوي جميل اتفضل.
هذه تخوفات الرجل فعلا تخوفات الرجل المسلم خايف في الاخر ما يطلعش راجل فدي من التخوفات لكن الحقيقه الانسان لما يكون عارف ربنا وربنا مالي قلبه ومالي حياته بيعمل تحديد لكل التصرفات وبيعمل حب وسلام وبذل وعطاء فده نقص في الدين انه ما بيوصلش الانسان للشبع بالرب والسيطره على اهوائه وشهواته ورغباته وذاته فبيعمل آه، علاجات خاطئه وعلاج الخطا بخطا اخر خطا من اساسه. اتفضل السؤال اللي بعديه عشان الوقت.
اتفضلي يا ادمن لو سمحتي
آه، شكرا جزيلا ليكو آه، اتفضل يا ادم معاك المايك
السلام إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح آمين.
معكم جميعا تحية من أعماق القلب ايوه الأستاذ أحمد على هذا البرنامج الرائع السلام والنعم بس الأروع منه استضافة جناب القمص أبونا زكريا بطرس تعيش يا حبيبي.
آه سؤالي يا أبونا هو مش سؤال هو تبرير مع الأسف يضحك الفم لكن يبكي القلب بيقول آه لماذا لا يكون المحلل المحلل تشريع من الله ليس لينقص من مكانة المرأة في الإسلام بل بالعكس هو الصحيح فهو تشريع أريد به عقاب الرجل وإدلال في كرامته عندما يرى زوجته في فراش رجل آخر يا ريت أسمع ردك يا قدس أبونا وتفضلوا معكم المايك.
منطق برضه يعني ممكن يؤخذ بيه. طب وليه ما يذلوش الراجل بطريقه ثانيه؟ اشمعنى يذل مراته؟ طب الراجل اللي عملها وبيذلوه في مراته. طب ليه ما يذلوش الراجل ويدوا للمراه كرامه؟ لكن دي حلول برضه عاجزه وناقصه. شكرا جزيلا. السؤال التالي في عجاله للوقت.
تي دي 7 اتفضلي معاكي المايك
آه، شكرا آه، السؤال هو آه، هل الحجاب لان المرأة عورة وانا اعرف ان الحجاب آه، آية الحجاب نزلت بمناسبة ان آه، سودة بنت زمعة كانت قاعدة تق- تقضي حاجاتها فلماذا يعني آه، آه، آه، يعني هو دلوقتي كل الستات قاعدين يقضوا حاجاتهم في الشارع علشان يلبسوا حجاب ده سؤال اه شكرا وهل جزيلا.
المرأة إذا كانت شكلها وحش قوي يعني شكلها مش جميلة يعني إيه العورة اللي فيها برضو شكرا جزيلا طب شكرا جزيلا ودي اسئله في محلها لكن الحقيقه الحجاب مش بس عشان خاطر اللي كانت بتقضي حاجه لكن الحجاب آه، اقترحه محمد آه، اقترحه عم- عمر على محمد ونزلت به ايه عشان خاطر نساء الرسول كان بيخش عليهم البر والفاجر فحب يغطيهم لكن هل لانها المراه عوره ومعسره طب ما الراجل برضه عوره بالنسبه للمراه اشمعنى يعني المرأة عورة بالنسبة للراجل؟ طب ما ده طب ما يحجبوا الراجل بالمرة. يبقى ده يلبس خيبة وهي تلبس خيبة ويبقوا ماشيين في الشارع جنب بعض وخلاص. يا جماعة ادونا عقل نفكر بيه. اتفضل السؤال اللي بعديه.
السؤال التالي لو سمحتم في عجاله وده اخر سؤال باذن الرب
آه، ده اخر سؤال يا احمد حاضر اتفضل بيرمان آه، بيرمان اتفضل معاك المايك
آه، سلام المسيح آه، أخي أحمد سلام المسيح معك أبونا سلام ونعم.
زكريا سلام.
آه، بصراحة موضوع كتير مهم آه، كثير من الناس اللي سمعوا هذا الكلام بس سؤاله بيطرح نفسه وكل المسلمين بيطرحوه يعني هذه شريعة الله سبحانه وتعالى فلماذا تعترضون على أحكامه ولا تخافون عقاب الله أنا وردي هذا السؤال وبتمنى أبونا زكريا ترد على هذا السؤال وعلى فكرة ال- الموضوع هذا كل يوم آه، حكاية كل ليلة وكل سهرة ببيوت المسلمين يعني خد هاي تجربة أنا من عندي يعني تفضلوا آه، معكم شكراً.
المايك شكرا جزيلا يا عزيزي الفاضل ودي شريعة الله اللي يثبت انها شريعة الله مين قال لك ان ده كله كلام من عند ربنا الكلام ده م- لو عند ربنا يبقى كلام صادق وطاهر ونقي ومقدس ولخير الجميع في تقييم للكلام بتاع ربنا الله عادل ومحب وقدوس لكن هذا الكلام فيه شك كبير جدا ان هو يكون من عند ربنا اما الخوف من عقاب الله فلمن الفه ومن يتبعه هم اللي يخافوا من عقاب الله لكن احنا بننادي بمحبه الله قداسه الله نعمه الله عداله الله هذا هو الاله الحق لكن غير ذلك اوعى تفكر ان هو يكون من عند ربنا امين شكرا لكم وشكرا آه، لحسن اصغائكم شكرا جناب القمص ماشي.
آه والآن إلى آه اللمسة الروحية للمحبة الإلهية وسيعطينا إياها جناب القمص زكريا بطرس اتفضل امين آه، في العجاله الباقيه من البرنامج آه، اقرا ايه من آه، رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس اصحاح 2 ايه 8 لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لنا لكي نسلك فيها لأنكم بالنعمة مخلصون أنت يلا عايز تخلص من خطاياك يلا عايز تخلص من شرورك يلا عايز تخلص من ذنوبك هذه نعمة من الله يخلصنا منها ويخلصنا أيضا من سلطان إبليس ويخلصنا من قيود الخطية ينعم علينا اطلب النعمة علشان يخلصك لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان ثق ان الله ممكن ان هو يخلصك ذلك ليس منكم هو عطيه من الله اطلب العطيه ليس من اعمال كي لا يفتخر احد الموضوع مش بمجهوداتك الشخصيه ولا بعملك لكن اطلب النعمه عشان خاطر ربنا يعطيها ليك اطلب معايا يا رب اعطيني نعمتك خلصني اغفر خطاياي فك قيدي من يد الشيطان لكي اعيش في حريه معك اؤمن انك تسمع الدعاء وتستجيب الان امين آمين آمين